السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا أيها الإخوة في منزلة اليقظة من مدارج السالكين وقد تواعدنا وتعاهدنا ألا ننطلق من منزلة إلى منزلة أو من مدرجة فنرتقي مدرجة أخرى إلا إذا حققنا المنزلة الأولى حققنا المدرجة التي نحن فيها فالسؤال هل تيقظت قلوبكم انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين لو أن قلوبكم تيقظت لحصل لها أول نور من أنوار اليقظة وهو لحظ القلب إلى النعمة أن يلاحظ القلب نعم الله جل جلاله ولاحظ يا من تيقظت رزقك الله يقظة القلب لاحظ أن المطلب هو لحظ القلب وتأمل معي اللفظتين لحظ والقلب لحظ القلب إلى النعمة أن يلحظ القلب نعمة الله جل جلاله عليه نعمة الله على القلب أن أيقظه ولذلك تكلمنا في اللقاء الماضي على أن سر اليقظة صلاحية المحل أن القلب أصلا صالح للنعمة لقبول النعمة أن ابن القيم قال نظرت إلى التوفيق هل للتوفيق والخذلان من سبب فوجدت أن السبب الأول هو قبول النعمة فلو أن القلب قابل لنعمة الله قابل النعمة قال سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يقولون عن المؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فأجابهم الله جل جلاله وقال أوليس الله بأعلم بالشاكرين فالله أعلم بمن سيشكر هذه النعمة فيعطيه النعمة وذكرنا أن النعمة هي النعم الدينية أما الدنيا فهذه متاع وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار هذه الدنيا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع هذه حياة الدنيا لعب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر فإذا تكلمنا عن النعم فاعلم أنها النعم الدينية ذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه وملبسه وقيام وجهه بين الناس فهو لم يعرف نعمة الله عليه اوعى تفكر ان اللي ربنا اداله فلوس يبقى هي دي النعم او اللي ربنا اعطاه جاه او شهرة او آه، غيره من من متاع الدنيا هي دي النعم ليست هذه هي النعم لابد من تحقيق هذه المسألة امال اللي بيعطاه المؤمن من هذه الدنيا يبقى ايه لما ما هو مش نعم يبقى ايه اقول لك لو ان ما اعطيه من الدنيا اعانه على الوصول الى الله وقربه من الله اكثر وجعله ي- يعمل بما اوتي للاخره يبقى نعمه والا فهو حجه وهذا الكلام سياتي معنا في منزله المحاسبه التفريق بين النعمه والفتنه وبين المنة والحجة فكل شيء أوتيته من الدنيا قربك إلى الله فهو نعمة شغلك عن الله فهو فتنة وكل شيء أوتيته من الدنيا قربك من الآخرة من الجنة فهو منة شغلك عن الجنة فهو حجة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من حدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا هو موجب اليقظة وأثرها قلنا المرة اللي فاتت برضو أن هذه رؤية النعم هي التي توجب اليقظة وأيضا موجب ال- أثر اليقظة رؤية النعم يبقى الإنسان لما يشوف النعم يتيقظ ولما يتيقظ يشوف النعم الاثنين مع بعض هذا موجب اليقظة وأثرها فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجبت هذه اليقظة ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ربك ذو الجلال يقول سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فإذا تيقظ واستفاق فإن أول أثر لهذه اليقظة أن يلحظ القلب نعم الله عليه وكلما زي ما ابن القيم بيقول إيه وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها شاهد عظمة النعم ضخامتها وكثرة النعم عددها الكثير شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها نتيجة الكسرة ييأس من العدد عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيئس من عدها والوقوف على حدها الحد الوصف الجامع المانع يعني إذا أردنا أن نضع وصفا مثلا لنعمة الإسلام اوصف قدر هذه النعمة مستحيل يجي إنسان يستطيع ان هو يصف وصف جامع مانع لهذه النعمة يائس من عدها او الوقوف على حدها يعني وصفها وتحديدها فيفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها فيوجب له شهود تلك المنة والتقصير منة الله بالنعمة والتقصير العجز العجز عن شكر النعمة يوجب له نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على النفس أن يحب ربه المنعم والإزراء على النفس زي ما هيجي معانا برضو في منزلة المحاسبة أن أول المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك آه مش إنك تقيس بين نعمة ربنا وعبادتك وشكرك وجهدك وإخلاصك لا لا لا أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك معاصيك وذنوبك وغفلتك هي دي المأساة الحقيقية فإذا قايست بين نعمة الله عليك وجنايتك على نفسك يوجب لك ذلك نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم اثنين الإزراء على النفس تحب ربنا اللي بيعطيك وانت ما تستاهلش اللي بيعطيك وتعصيه بما أعطاك فتضطر تحبه يبقى حبه ضرورة والإزراء على النفس تبقى منكسر وزعلان من نفسك ومش قادر ترفع عينك لربنا محبة المنعم والإزراء على النفس النوعين هذان النوعان الجليلان من العبودية هما متعة السائر إلى الله بالحب والانكسار كلما ازداد حبا ازداد توفيقا وكلما ازداد انكسارا ازداد إعانة معونة عشان كده لازم وقفة مهمة قوي وعدتكم بها في آخر الحلقة الماضية كيف نستقبل النعم كيف يستقبل العبد النعم أول ما يستقبل به القلب اليقظ النعمة معرفتها والاعتراف بها أولا معرفتها ان احنا نعرف نعم ربنا علينا كم من انسان يتقلب في نعم الله عليه وهو لا يعرفه ولا يدري به ما يعرفهاش فلا بد من شيئين معرفة النعمة اثنين الاعتراف بها قال ربنا جل جلاله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لابد أن نعرف نعمة ربنا علينا نعرفها نعرفها بالعكس ده احنا محتاجين نتأمل عظمة النعمة ننظر إلى النعمة ونقلب جوانبها وندقق فيها ونذكرها وأما بنعمة ربك فحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده شيء عجيب جدا آه إن احنا بقينا عايشين في زمان تخفى النعم ويتحدث بالبلاء ودي حته كنت عايز اقولها لك في نصيحه خاصه بقت عامه يلا بمناسبه الواد داوود الله يجعله ذريه صالحه ويصلحه ويصلح اباه وامه وكل المسلمين آه عمرك قعدت مع حد وسالته احوالك ايه قال لك والله الحمد لله انا زي الفل والاولاد اخبارهم ايه يا سلام الله اكبر ده الاولاد دول من نعم ربنا عليا حاجه ما حصلتش وزوجتك ايه سبحان الملك ما شاء الله لا قوه الا بالله اما زوجتي دي دي من نعم ربنا عليا والفلوس عامله ايه يا شوف ربنا سبحانه وتعالى مكفيني ومغرقني في نعمته طب والصحة عاملة ايه شوف بومب الحمد لله رب العالمين والشغل عامل ايه ماشي بسهولة من تيسير الملك جل جلاله والجيران عاملين ايه حب يا اخي واكرام ما حصلش قبل كده وابوك امك عامل... ما بيكذبش ده بيقول الحقيقة قول له في حد كده كلنا كده لكن احنا شايفين الجانب السيء من الحياة انا كنت عايز اقول امبارح انت بتحب النكد ها سؤال انت انت انت نكدي انت ما بتحبش تفرح بتخاف تفرح ليه دايما شايف ال- الهم والقلق و زمان كان ليا عنوان باسمه كاسحات الهموم فبقول له اول حاجه في كاسحات الهموم ايه نزل الكوره نزل الكوره شايل الكره الارضيه على دماغك ليه نزل الكوره يا عم نزل الكره الارضيه من فوق دماغك في ناس كده يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بانه شغله في الدين وكفله رزق يكفي واداله زوجه بتسمع كلامه ورزقوا اولاد ذكور واناث وساتروا وبعدين ايه الاخبار هو ده اللي انا عايز اكد عليه اكد على شوف بقى للعالم كله ان ذكر تفاصيل دقيقه للبلاء ليه ليه ليه ليه ليه ليه كده ليه ذكر تفاصيل البلاء عند ورود النعمه ما انت خلاص عوفيت ده كان الحبل السري لافف على رقبته مرتين يا عم ما ربنا فك وبتقول ليه ده احنا كنا هنتفضح وربنا ستر طب ما ربنا ستر خلاص ده مش عارف انا مش فاكر بقيه التفاصيل بس ليه نذكر تفاصيل البلاء بعد ورود النعم فالحمد لله ربنا اكرمنا والولد بقى كويس ليه مصرين ده انا بقول ده نموذج انت عمرك قعدت مع حد قال لك اما انا بقى عندي شويه صداع حاسس ان في دبابيس عارف دبابيس المكتب مغرزه في نافوخي يا عم ده صداع ارحم نفسك نام شويه انت تبقى كويس وخلاص أو يقول كان عندي صداع ليه احنا مصرين ان احنا نقعد نذكر البلاء ليه مع اننا نعلم ان الله لا يحب هذا من عبده لا يحب من عبده ان يشكوه الى خلقه وان يذكر البلاء وينسى النعم النهارده كل الناس بتشكي وكل الناس بتشتكي ومر الشكوى رغم اننا الحمد لله رب العالمين في عافيه يعني لما ننظر النهارده الى طوابير العيش هي ولا طوابير القتل في العراق لما نبص النهارده لغلاء لغلاء الاسعار هي ولا هدم البيوت في فلسطين لما نبص النهارده ليه ويلي ويلي سبحان الله العظيم النهارده سبحان الله العظيم وانا ما بحبش اقول كده ابدا لكن هقول اثباتا لحق ان اختي فاضله آه سمعتها النهارده بتقول بتقول انا دايما في البلاء بضع نفسي موضع المراه السوداء اللي جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله اني اسرع فادعو الله ان يشفيني فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه دايما بضع نفسي موضع هذه المراه واقول انا اخترت الصبر فاصبر وانا فرحانه بالجنه الله اكبر اه دي حاجه اتعلمتها النهارده والله كلام جميل جدا كلام رائع جدا مش انت اخترت الصبر اصبر ولك الجنه في المقابل اخ اتصل بيا بيبكي مش يكاد يبكي بيبكي يا شيخ انا مزنوق والوضع كذا و و و و فقلت له يا ابني اصبر قال لي مش عارف اصبر انا ما بعرفش اصبر طب يا ابني قرب من ربنا وزود العبادة شوية يعني صوم صوم الأسبوع ده على بعضه كده آه قوم كل ليلة 11 ركعة بالليل اقرا لك ثلاث أربع أجزاء قرآن في اليوم استغفر لك وصلي على النبي قد 2000 ثلاثة في اليوم قال لا أنا ضعيف جدا في موضوع العبادة ده طب أنت عايز ترحم إزاي لما لا أنت بتصبر ولا أنت بتعبد بس مصر إن ربنا يديك اشكال والله انا النهارده رديت على التليفون من الظهر للعصر فعلا جالي اكتئاب يا شيخ انا عندي سرطان الحقني محتاج سبعين الف جنيه النهارده يا شيخ انا مديون ومحتاج حد يسلفني النهارده 43 الف جنيه وقال هتسجن بكره يا شيخ ابني عنده شلل ابويا جاله جلطه ما دفعناش الاجار بقى لنا خمس شهور انا مقدر ظروف الناس لكن فين يا رب يا رب انا تعبي النفسي ان انا مش قادر اساعد انا لا انكر ان احنا في حاله كل الناس محتاجه مساعده لكن لينا رب اسمه الكريم سبحانه وتعالى لو توجهنا إليه وبصدق هيفرج كل هذه الأمور قادر سبحانه قادر قادر وباليقين وإلا فمعولنا على الصبر سبحان الله العظيم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة السيدة خديجة كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر هل قدمت هذه لا طب ما فرصة تقدمها بقى أثناء البلاء مش في الحديث ومن يتق الله يجعل له مخرج في الآية يقول ربنا جل جلاله أصلا أنا كنت هقول الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو توكلتم على الله أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير بالقدر فجاءت الآية قول ربنا جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه التقوى مع التوكل مفتاح الفرج وخلي شعارك في الدنيا أليس الله بكاف عبده قول بلى أليس الله بكاف عبده قول بلى بلى كافي ويخوفونك بالذين من دونه خايف من ايه بقى خايف من ايه خايف من ايه وربنا معاك عايزك كمان جنب دي تشوف النعم انظر اليها شوف الجانب الثاني من العافية يزول كده رزق بولد وابتلي في الولد ايا كان البلاء نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات يا رب لكن انا بقول اهو ان اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مش نعمة من نعم ربنا انك رزقت شوف جانب النعمة ما لم يرزق بأولاد مش نعمة من نعم ربنا أنك تزوجت لسه كنت النهاردة أختي بتشتكي زوجها تعبها فقلت يا أختي اصبري لا تعبانة أنا صبرت ثلاث سنين أربع سنين كفاية كده لا مش كفاية اصبري والله وجود زوجك في حياتك نعمة حتى وإن عذبك وجوده أحسن من موته وأحسن من مرضك وأحسن من طلاقك وأحسن مما لو كنت قعدت بنت وكذلك وجود زوجة في حياتك حتى لو كانت نكدية حتى لو كانت ما بتسمعش الكلام حتى لو كانت مش شاطرة مش عارف ايه حتى لو كانت مش نظيفة مش عارف ايه احسن من ما فيش قول الحمد لله عايزك تبص للجوانب الايجابية في الحياة لكي ترى نعم الله عليك كتير جدا جدا الى ابعد حد ذكرت امثلة للنعم عمرنا ما عديناها ولا حسبناها نعم ومش عايز اعيد تاني لكن المثال ده دايما يلح عليا عشان تعرف ان انت في نعمة من نعم ربنا كان احد اخواننا عمل حادثة بالسيارة ف رفعوا له رجليه بتقلات مش عارف ست ارطال كده في رجليه اتنين مشدودة رجليه وايديه بحديد عشان اتكسروا فلما رحت ازوره بعد اسبوعين تقريبا وهو مشدود في الحديد ده قال لي انت عارف نفسي في ايه تقول لي نفسك في ايه قال نفسي اتقلب على جنبي عمرك وانت عمال تتقلب على السرير وتتمرغ يمين وعرض وطول حسبت النعمه دي انها من نعم ربنا عليك اه لو عديت النعم اللي زي كده اللي انت مش شايفها ولا حاسبها ولا عددها نعمة انك تقدر تحط ايدك في جيبك نعمة انك انت لما مسكت ورقة تقدر تقلب الورقة نعمة انك تمسك كوباية المية وتقدر ترفعها لفمك انا مش ده ده انا بتكلم بس في نعمة الايد اه اقول لك نعم ايه ولا ايه وان كنت كنت جاي النهارده علشان اتكلم على اعظم النعم نعمة الاسلام واحنا في زمان صعب والاسلام بيهاجم فنفسي اكلمك عن النعمه دي والله والله والله هذا الاسلام اللي ربنا رزقنا اياه من غير ما نساله ورزقنا اياه الاسلام من غير ما نسعى ولا, ولا نطلبه ورزقنا اياه من غير ما نعمل في مقابله يعني خدنا الاسلام بدون مقابل ولدت مسلما نعمه ما بعدها نعمه آه تقريبا 40 نقطه في ميزات الدين الاسلامي من مميزات الاسلام انه دين يسر يسر يسر يسر الى ابعد حد الاسلام يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت شوف اليسر لا تصلي وانت واقف ما اقدرش اقف صلي وانت قاعد ما اقدرش اقعد صلي وانت نايم على جنبك اتوضى بميه ما اقدرش استعمل الميه اتيمم بتراب ما اقدرش أتر- استعمل التراب صلي من غير لا تيمم ولا وضوء عمرك شفت كده في الصيام مريض افطر وعيد تاني ما اقدرش اعيد اطعم ما اقدرش اطعم معفو عنك شوف الدين شوف يسر الدين شوف عظمة الدين في دين في الدنيا كده في قانون من القوانين اللي وضعها البشر كده النهارده ربنا يسترنا دين الاسلام دين عظيم دين مفيش زيه تاني مفيش زيه م? مادي روحي يقول لك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله اكبر في جمع كده ابدا ابدا يجي يقول لك اشتغل وكل من عرقك واتعب واللي يتعب وينام زي اللي تعب من الصلاة ونام تخيل انت رحم الله رجلا بات كالا من عمل يده سبحان الله العظيم شوف دي- شوف عظمة الدين يقول لك تأتي زوجتك في الحلال وتكتب لك صدقة بالله عليكم في كده في كده في الدنيا كلها وكل زوجتك في فمها فهي تفرح وتتبسط وانت تسعد وتنتشي وتكتب لك صدقة في دين في الدنيا يوافق العلم النظري التطبيقي اللي موجود في زماننا في دين بيقول كده ان كل العلم ما يتقدم يثبت ان الدين ده حق وان حقائق الدين دي ده من عند ربنا لا يوجد دين أبدا يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام لا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام لا يوجد دين فيه من المرونة واليسر الشيء الكثير إلا الإسلام لا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام لا يوجد دين صالح لكل الأمم ولكل الأزمان ولكل الأماكن إلا الإسلام عظمة الدين ده لا تحد يعني كل إنسان يعرف الحق ينبهر بهذا الدين دين ربنا اللي ربنا اختاره اختاره لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الفلاسفة من زمان بيحلموا بحاجة اسمها المدينة الفاضلة الفلاسفة والكتاب والأدباء بيحلموا بحاجة اسمها الكمال البشري الكمال البشري الفلاسفة طبعا بيحلموا بيحلموا يقول لك يعني بيتصور ان في مكان كل الناس بتحب بعض وكل الناس بتساعد بعض والارض فيها بركة والرزق ممتلئ مفيش حد فقير ولا حد حزين ولا حد مكتئب ولا حد بيأذي حد الأحلام اللي بيحلموها دي أقصى أحلامهم أقل من شريعة الإسلام أقصى حلم في الأخلاقيات والمثاليات أقل مما أتى به الإسلام أقصى ما ذكره هؤلاء في حقوق الإنسان وحقوق البشر والحقوق الاجتماعية أقل مما أتى به الإسلام أنا أنا بزعل من النهاردة اللي يقول في حقوق الإنسان كذا الإسلام جه بيها من 14 قرن ده كل الحقوق الإنسان اللي بيقولوا عليها ما تسويش بند واحد من أخلاقيات الإسلام ده الدين العظيم اللي انت عليه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما القراءة الأخرى دينا قيما دين قيم دين القيم النهارده القرآن والله اسمعوا الحجر والشجر فتجد مهابة القرآن الحجر الحجر والله سبحان الله العظيم النهاردة كنت مشغل القرآن في الراديو كان الحصري بيقرأ الله يرحمه رحمة واسعة وعندنا حمام في البيت كده لقيت الحمام قاعد كأن على رأسه الطير الحمام سبحان الله العظيم الطيور سبحان الله العظيم شيء عجيب هذا القرآن الصلاة الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة نعمة كنت بشتغل في السعودية سنة 80 80 دي من من 28 سنة يعني ها سنة 80 وكان معايا أخ صديق ليا كنا احنا الاثنين في غرفة واحدة فالأخ ظلم وأوذي فراجع منهار فقال سيبني سيبني أصلي ففعلا اتوضى وقف صلى ركعتين وبعد ما صلى بص لي كده وابتسم الحمد لله الحمد لله ان احنا مسلمين توضيت برد كاني غسلت همومي ساعة ما رفعت ايدي وقلت الله اكبر حسيت ان انا دخلت على ربنا بس بس ارتحت طب في كده فين في كده فين ده الدين اللي انت عليه دي الصلاة اللي شرعت لك ده الدين اللي انت اللي انت اللي ربنا امرك بيه اللي وهبك اياه بدون عمل ده الدين العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى منحك اياه بدون مقابل الصلاه سبحان الله العظيم اقول لك ايه ولا ايه من شرائع الاسلام القران ولا الصلاه ولا قيام الليل ولا الذكر لما تقعد كده وانت بتتدبر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه. وتقعد تقول يا رب انت بتحب الكلمتين دول يا حبيبي انا هقولهم لك عشان تحبني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف لما تحس انك بتقول لربنا حاجة هو بيحبها وتسمع قول الله فاذكروني اذكركم وتسمع قول الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ سبحان الله العظيم لما تسجد تحط دماغك في الأرض وإيديك وركبك وصابع رجليك وانت في الأرض أنفك في الأرض وجبهتك في الأرض وعينيك مش شايفه غير الارض وانت تقول سبحان ربي الاعلى واسجد واقترب مش تقول الحمد لله يذكر ان رجلا من الأغنياء مر برجل أعمى أبرص مجزوم قد تساقطت أطرافه وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا فقال له سبحان الله مما عافاك قال عافاني من غفلة تطرأ كمثل سؤالك الحمد لله ان ربنا عافاني من ان انا اعبد بقره كالذين يعبدون البقر ان انا اعبد شهوه كالذين يعبدون الشهوات ان انا اكون في جهل كالذين لا يعرفون الله مش واحد قال انا لا لا اعرف لي الها الا الدولار مش الحمد لله انك تعرف اله وقل الحمد لله قول الحمد لله قولي الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله والله اكبر كبيرا الحمد لله الحمد لله ان ربنا في ديننا في دين الاسلام ربنا ما نقدرش نشوفه ولا نقدر نتصوره ربنا في ديننا دين الإسلام ليس له ولد وليس له شريك في الملك وليس له ولي من الذل ربنا اللي في ديننا دين الإسلام الله اللي احنا بنعبده الله العظيم الكريم الجليل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون له ملكوت السماوات والأرض جل جلاله سبحانه وتعالى الله اللي احنا بنعبده ما تشافش جل جلاله سبحانه وتعالى لا اتولد ولا مات ولا عاش ولا بياكل ولا بيشرب ولا بينام الله مش حاجة تفرح قلبك دي مش حاجة تفرح قلبك دي ان ربك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وليست له زوجة وليس له ولد ولا يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويدبر كل شيء وبه قيام كل شيء الله مش تفرح قلبك دي ان ده ربك ربك اللي انت بتحبه وربك اللي انت بتعبده دي أعظم نعمة من نعم ربنا علينا إن إحنا نعرف ربنا إن إحنا نعبد ربنا نعمة الإسلام ثم نعمة اليقظة إنك تنتبه للي إحنا بنقوله ده نعمة الحياة إنك تعيش الإسلام ما ياما ناس ما يعرفوش اي حاجة في الاسلام وعايش بياكل ويشرب وينام سبحان الله العظيم في يوم اليومين الحر اللي فاتوا دول لما دخلت اتوضيت للظهر وبعدين دخلت اتوضيت للعصر قلت سبحان الله يعني بعد لما يتوضى يغسل ايديه ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح راسه ويغسل رجليه يعني يحس بانتعاش قلت اللي ما بيصليش ينتعش ازاي كل ساعتين ثلاثة الظهر بعدين العصر بعدين المغرب في الحر ده قول لي ممكن يدخل ما بيدخلش بقى ده ما بيصليش ما هو لو عملها كان يتوضى بالمرة سبحان الله العظيم نعمة الحياة بالإسلام ونعمة معرفة نعمة الإسلام دي نعمة عشان كده بقول لك عمرك أبدا ما هتقدر تشكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك يعني أنا لو أردت دلوقتي أقول يا رب لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام فاللي ألهمني أن أنا أشكره وعرفني أن أنا أشكره الله فصار هذا الشكر نفسه نعمة فمحتاج اشكرها فاقول ايه ويا رب لك الحمد على النعمة دي كمان فالحمد التاني ده نعمة برضه محتاج شكرة يا رب لك الحمد عن على الحمد الاخراني ده الحمد الاخراني ده برضه نعمة محتاج شكر تفضل طول عمرك وانت ما شكرتش نعمة الاسلام الاولانية فلذلك مالكش الا التسليم انا عاجز عن الشكر سيدنا موسى يقول له يا رب إن بلغت رسالاتك فمن قبلك وإن قمت أصلي لك فمن قبلك وإن علمت عبادك فأمرتهم ونهيتهم فمن قبلك فكيف أشكرك فأوحى الله إليه الآن شكرتني يا موسى اللي هي حتة الاعتراف بالنعم الاعتراف بالنعم كنت سمعت الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه ويبارك فيه وينفع بيه ويحفظه ويزيده من نعمه كان يتكلم مرة كنا في مجلس عن نعمة العقل انه راح زار مستشفى المجانين واحس بنعمة العقل وزينة العقل ما بنقولش العقل اللي هو الذكاء الخارق لا لا لا ده العقل العادي اللي تا... العقل العادي انسان عاقل والت... والتاني مجنون مش تحمد ربنا يعني اللي مديون ده نقول له احمد ربنا واللي مريض نقول له احمد ربنا واللي ما متزو... تزوجش او ما تزوجتش نقول له احمد ربنا واللي ما عندوش اولاد نقول له احمد ربنا واللي ما عندوش فلوس نقول له احمد ربنا واللي مش لاقي ياكل نقول له احمد ربنا وما يقدرش يقول على ايه تقدر تقول احمد ربنا على ايه هعد لك للصبح تحمد ربنا على ايه على ايه ولا ايه ولا ايه يبقى كيف تستقبل النعم اولا معرفتها اثنين الاعتراف بها آه كنت قلت زمان واحنا قلت ان مدارج السالكين ده شرحته انا قبل كده ثلاث مرات ودي الرابعه في مره من المرات قلت انا عايز كل واحد منكم يجيب كشكول اجنده ورق ويقعد يكتب نعم ربنا عليه واحد الإسلام اثنين الإيمان ثلاثة الفهم أربعة العقل خمسة اللسان ستة العينين سبعة ثمانية تسعة عشر اكتب نعم ربنا عليك ساعتها أقصى واحد جاب لي كراسة مكتوب فيها 600 نعمة قلت له ال 600 دول لهم مليون ضعف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بس أنا قصدي إنك تكتب وتكتب وتكتب وتكتب في الآخر تقول أنا عاجز عن إحصاء نعم الله علي برضه للأمانة العلمية أو الأمانة الأدائية لازم اقول ان انا كنت طلبت ان الكشكول من ناحيه يكتب ذنوبه ومعاصيه ومن الناحيه الثانيه يكتب نعم ربنا عليه وفايده كتابه الذنوب والمعاصي هي دي اللي تقيس بين نعمه الله وجنايتك انك تنكسر وتذل لله عشان كده نمره ثلاثة ان تعتقد أنك لا تستحق هذه النعم ما هو اللي اللي غرقان في نعم ربنا وبيعصيه يبقى يستاهل ان ربنا ينعم عليه ما ده اللي احنا قلناه ان بدي ابني فلوس فلقيته بيشرب بيها سجاير اديله تاني لو انت انت انت يا مدخن اديت ابنك فلوس راح شرب بيها سجاير انت يا مدخن مش هتديله تاني وانت مدخن ربنا بيديك فلوس وتشرب بيها السجاير ويديك تاني شفت ازاي شفت نعم ربنا عليك قد ايه شفت صبر ربنا عليك قد ايه شفت اكرام ربنا ليك قد ايه شفت لطف ربنا بيك قد ايه بيديك نعم بيديك صحة وبتعصيب صحتك وبيديك عقل وبتعصيب عقلك ومديك عينين بتعصيب عينيك ولسان وبتعصيب لسانك وأذنين وبتعصيب ودانك وما زال يعافيك سبحانه وتعالى والمنعم قادر على أن يسلب ولو علم الإنسان لعلم أنه ما خلق ولينت له مفاصله إلا للعبادة فإذا عطل العبادة يستحق أن تسلب مع منه النعمة فتيبس مفاصله وهذا سيكون في الآخرة يضرب ظهر من لم يصلي طبقا واحدا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية الثانية وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون انت دلوقتي تقدر تنزل على ركبك على ايديك وتسجد تحط راسك وجبهتك في الارض وتستمتع بالسجود في النار بقى أعيذك بالله من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعذنا من النار اللهم اصرف عنا عذاب جهنم يا رب العالمين اللي ما بيصليش ويدخل جهنم يجي في جهنم الملائكة تقول له صلي يجي يركع يقع الكيف في الأرض ليه ظهره كله حتة واحدة ركبه كلها حتة واحدة ركبه ما بتتنيش ولا وسطه بيتني ولا رقبته بتتني ولا رجله بتتني حتة واحدة فيجي يسجد يتكفي في الارض ادي ركعه قوم هات الثانيه فاللي ما صلاش في الدنيا هيصلي في الاخره يبقى نمره واحد معرفتها اعرف نعم ربنا عليك اثنين الاعتراف بها ان تعترف انها نعمه دايما في حفلات الزواج نقول ان الزواج نعمه من نعم ربنا علينا قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلما نيجي نسأله بقى إيه الزواج نعمة اعترف من نعم ربنا عليك أولا معرفتها اثنين الاعتراف بها ثلاثة أن تعلم أنك لا تستحقها أنا دايما أقول في الحج والعمرة إن أول مشهد من مشاهد العبودية في الحج والعمرة أن تشهد إكرام الله لك أن أذن لك أن تدخل بيته مين يستاهل انه يدخل بيت ربنا وانه يلمس بيت ربنا وانه يقف على باب ربنا ما يستاهلش لكن ربنا الكريم المنعم الله المؤمن اللطيف الله البر الكريم التواب الرحيم يسامح ويعفو ويغفر وييسر ويستر ويلطف بعبده سبحان الملك من كرم الله علينا ان ربنا بيسترنا ومن كرم الله علينا ان ربنا بيصبر علينا اسمه الصبور الحليم فحلم الله وصبره هو الذي مكننا ان نفعل سبحانه وتعالى عشان كده قلت اعرف النعمه دي كمان اكتبها عندك في النعم نعمه الامهال يعني انت لو مت من عشر سنين كانت بقت مصيبه قبل ما تعرف ربنا كده قبل ما تعبد ربنا كده قبل ما تسمع كلام زي كده كانت بقت مصيبه فربنا امهلك ولم يؤاخذك بذنوبك وصبر عليك وعيشك لحد دلوقتي واداك فرصه انك تتوب توب بقى هتوب امتى هتوبي امتى قولوا تبنا بقى تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمنا على اننا لا نعود الى شيء من ذلك ابدا ونشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت توب توب قول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف فقل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وشوف بقى دلوقتي انت تبت وغفرت ذنوبك اوعى ترجع للمعاصي تاني اوعى تعاود وتفسد التوبه مره اخرى ودي من اعظم نعم ربنا علينا في دين الاسلام لا انت محتاج انك تروح للشيخ يتوبك ولا محتاج انك تعلن توبتك على الملأ ولا محتاج ان انت تعلن فضيحتك ومعاصيك وذنوبك وتقعد تقول عنها بينك وبين ربنا توب وتقبل توبتك نعمة نعمة من نعم ربنا علينا من تلقي النعم واحد معرفتها اثنين الاعتراف بها ثلاثة العلم بأنك لا تستحقها أربعة أن تستعيذ بالله أن يقع في قلبك نسبتها إلى غير الله اوعى تنسب نعم ربنا لغير الله كثير من الناس في زماننا شايف الأسباب وتعلق القلب بالأسباب شرك فإياك ان تفكر ان الدكتور هو اللي بيشفي او ان فلان هو الوحيد اللي يقدر يساعدك في المشكله دي او انه فلان مفيش حد في الدنيا هيحل المشكله دي الا فلان اوعى تقول كده اوعى تفكر كده اوعى تعتقد كده اللي يحل كل المشاكل الله واللي يقضي كل الحاجات الله واللي يدبر كل الامور الله سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قضاء ربك نافذ كلمح بالبصر كتير قلت لو اننا بنقول يا رب اهلك اليهود يا رب انتقم من الظالمين يا رب ربنا يحتاج وقت قد ايه عشان يدبر هذا الامر لا يحتاج الى وقت انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بدون وقت بدون وقت قولوا امال اللي احنا فيه ده ليه ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا قادر انه يزيل الكون ده كله في كن ولكن ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا ربك بصير وجعل الناس بعضهم لبعض فتنه الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والقوي فتنة للضعيف والضعيف فتنة للقوي والظالم فتنة للمظلوم والمظلوم فتنة للظالم وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فاوعى تفكر ان حد بينفع ويضر غير ربنا سيدك النبي لما علم غلام عبد الله بن عباس حديث كلنا حافظينه بس محتاج تأمل قال يا غلام ألا أعلمك كلمات مين يتعلم الليلة دي بقى احفظ الله يحفظك آه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة الأمة الناس كلهم بلا استثناء الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والغني والفقير والقوي والضعيف والظالم والمظلوم لو أن الأمة كل الدنيا دي لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء شيء واحد بس فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ارتاح بقى اللي اتكتب اتكتب واللي اتكتب لازم هيكون كل الناس دول شغالين خدامين عشان كده ابن القيم في منزلة الخلق في المدارج يقول ايه ان ان سلامة القلب من جهة الخلق ازاي من اين تأتي قال ان تعلم ان هؤلاء البشر مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم ما هماش ارباب ما يقدرش يعمل حاجه ده كل اللي هو بيعمله بينفذ القدر عشان كده سعيد بن جبير لما الحجاج امر بقتله بص للحجاج كده وضحك قال له بتضحك على ايه قال له ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم قال له انت ظالمني واذيني وضررني اه بس مش انت ده اللي سلطك عليا ربنا وربنا ما بيظلمش حد انا لا استاهل شفت الفهم بقى لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فاحذر أن تنسب نعمة إلى غير الله أو تضيفها إلى سواه سواء كان سببا من الأسباب فالله هو الذي سببه والله هو الذي أقام هذا السبب فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار لازم تعترف من جواك وما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة عندك مش منك ولا من فلان ولا من علان وما بكم من نعمة فمن الله حبوا بقى حب ربنا اللي أنعم عليك بهذه النعم كلها أربعة الثناء عليه بها ومحبته سبحانه وتعالى الله يحب المدح ويحب أن يثنى عليه فالله جل جلاله يحب أن تمدحه وأن تثني عليه بنعمته يعني أنا عايزك الليلة دي وبمناسبة كلامنا عن النعم وقف كده قول له يا رب انت اديتني عينين اشوف بيهم لك الحمد والشكر يا رب انت وحدك اللي جعلت لساني يتكلم صح انت اللي علمتني الكلام خلق الانسان علمه البيان الرحمن جل جلاله فقول له يا رب انا بشكرك على نعمه اللسان يا رب انت وحدك اللي خليتني بسمع فلك الحمد يا رب لك الحمد انك قدرتني اقول كده والهمتني ان انا اقول كده فلك الحمد يا رب احمدك يا رب ان انت اديتني المكان ده اصلي فيه ويا رب انا بحمدك انك انت إن انه اصلا عرفتني الصلاه وان قبل الصلاه عرفتني الاسلام يا رب لك الحمد على وعلى وعلى الثناء على الله بالنعمة انك تذكر النعم ربنا عليك سبحان الله العظيم ده اللي انا بقول عليه من الاول خالص انك انت تذكر النعم تعترف بالنعم تعرف النعم تنظر الى النعم لحظ القلب الى النعمه تأمل النعم تدبر النعم تفصيص النعم شكر الله على النعم الثناء على الله بالنعم قل له يا رب يا رب انا بحمدك على الستر والله يا رب لولا انت كنت اتفضحت يا رب يا- يا رب انا بحمدك على على العافيه الحمد لله الحمد لله هو- هو انا كان ينفع ك- كان ينفع امشي ولا اقف على رجلي حتى ده ده انت يا رب اللي وقفتني لولا انت انا كنت اسحف على وجهي يا رب لك الحمد امدح ربنا واثني عليه بالنعم ده اللي اسمه بقى ايه التملق مش عايزك تحفظ كلام ولا تقرا من كتاب ولا تردد ورا شيخ هات من قلبك يا سيدي طلع من قلبك قول لي بس انا ما ب... ما, ب... ما بعرفش يعني شاطر بس تنافق الناس وتتملق الناس وتجامل الناس وتيجي عند ربنا ما تعرفش ما انا خايف لا اغلط ما تغلطش مع التعظيم والتوقير والحب والثناء ارفع ايديك كده وقول يا رب انا مش عارف اقول حاجه جاهل اصلا انا ما بفهمش علمني يا يا رب خليني انطق وهو هيديك ويعلمك ويخليك تنطق لو علم صدق قلبك انا مش عارف اقول امتى ال 20 نقطة بتوع استقبال النعم دول لما ذكرنا منهم النهارده أربعة بس فلعل المرة الجاية بقى أكرهم كده قراية وخلاص بس أنا عايز الأسبوع ده كله اسمه أسبوع رؤية النعم ولحظ القلب إلى النعمة وشكر النعم أسبوع مدح الله بالنعم والثناء على الله بالنعم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته